بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين هقرا ويا حضراتكم جزء من اصحاح 13 من رساله العبرانيين في الاعداد الاولى بيقول لتثبت المحبه الاخويه لا تنسوا اضافه الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم والمذلين كأنهم أنتم أيضا في الجسد ليكن الزواج مكرما عند كل أحد كل واحد والمضجع غير نجس وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله لتكن سيرتكم خالية من محبة المال كونوا مكتفين بما عندكم لأنه قال لا أهملك ولا أتركك حتى أننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع به الإنسان اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين كل سنة وحضراتكم طيبين في هذه المناسبات الجميلة مناسبة عيد استشهاد الشهيد العظيم ماريمينا الشهيد المصري الأول والذي حمل بانفراد لقب العجائبي وأيضا تذكار نقل جسد البابا كيرلس بعد نياحته بسنة نقلها حسب وصيته إلى هذا الدير العامر في مكانه الذي نتبارك منه وأيضا يوم الجمعة نبتدي صوم الميلاد أول أصوام السنة الكنسية كل سنة وحضراتكم طيبين اللي بنختم بيه السنة وبنستعد لسنة جديدة وبنستعد لميلاد السيد المسيح طبعا عندما نحتفل بتذكار استشهاد القديس ماريمينا العجايبي في رحاب ديره العامل مع حبيبنا نيافة أنبا كيرلس أسقف ورئيس الدير ومع الآباء الرهبان الأحباء في هذا الدير وكل الحضور من الآباء الأساقفة اللي بعضهم اتخرج من هذا الدير العامر وفي حضور هذا الشعب المبارك بيبقى الاحتفال له طعم آخر واحتفالنا بالقديسين ما ليس هو احتفال تاريخي يعني مش كان زمان في واحد قديس وانتهت الحكاية لا ده احتفال حياتي للحياة للحياة النهاردة وبكرة إلى آخر الزمن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية تميزت عبر تاريخها بأنها قدمت ثلاث نوعيات من القامات الروحية قدمت المعلمين واشتهروا بتعليم اللاهوت السكندري واشتهرت مدرسة الاسكندرية اللاهوتية وخرج أباء عظماء نذكر منهم القديس أثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس والقديس ديسقورس طبعا في اباء كتير خالص بس دول النجوم اللامعه في التاريخ كنيسه غنيه وما زالت تقدم اساتذه في اللاهوت العلامه الثانيه في تاريخ كنيستنا انها قدمت شهداء فعصور الاستشهاد التي مرت على مصر والكنيسه القبطيه حدث ولا حرج عصور كثيرة وتعرضت مصر في تاريخها المسيحي وغير المسيحي إلى شهداء قدموا نفوسهم وحياتهم وصاروا قدوة لنا وبنحتفل بيهم لغاية النهاردة فبنسميها كنيسة شهداء وكلكم عارفين الترنيمة الحلوة اللي بتقول أم الشهداء جميلة أم الشرفاء جميلة وبنخاطب كنيستنا بأنها أم الشهداء الشرفاء وها هو اليوم نحتفل بتذكار واحد منهم القديس ماريمينا العجيبي العلامة الثالثة أن كنيستنا عبر تاريخها قدمت نساك وقدمت رهبان وقدمت زاهدين وقدمت ساكني البرية والجبال وشقوق الأرض وفي كل زمن نعيش بصلوات الآباء الرهبان والنساك وإحنا موجودين في أحد أديرتنا العظيمة دير الشهيد ماريمينا اللي بنفتخر بيه بس مش على المستوى الكنسي ولكن أيضا على المستوى القومي فمصر تفتخر أنها تحوي أديرة قبطية مصرية تعود إلى القرون الأولى في المسيحية وما زالت الحياة عامرة فيها وها هو الدير دير مريمينا في التاريخ كان تعرض لنكبات كثيرة ولكن منذ أن اعتلى قداسة البابا كيرلس الكرسي المرقسي في عام 59 وكانت أول أعماله التي اهتم بها هو إحياء الحياة الرهبانية والمعمارية في هذا الدير من حوالي 60 سنة مثلا واجتهد البابا كيرلس واجتهد كل الأحباء اللي كانوا في زمنه ثم مع المتنيح البابا شنودة وأيضا كل الأحباء الآباء فيه وصار هذا الدير لما بنشوفه بنقول معقول ده كله اتعمل في أقل من ستين سنة معقول يد الله العظيمة تصنع كل هذا العجب ويصير علامة مشرقة ولما بيجي لنا ضيوف لمصر سواء ضيوف من كنائس أخرى أو ضيوف رسميين من بلاد أخرى وربما غير مسيحيين بنقول لهم تعالوا زوروا الأديرة تعالوا زوروا دير في الساحل الشمالي وشوفوا عظمة الحياة النسكية التي نعيشها واستلمناها من الآباء ونسلمها أيضا للآباء للأبناء إذا كنيستنا تفتخر بأنها قدمت معلمين وقدمت شهداء وقدمت نساك وكأن هذه الثلاثة كأنها ثلاثة أهرام زي ما عندنا الأهرام المبنية من الحجارة وتعود إلى العصور القديمة وهي مباني فخمة وبتميز مصر مصر أيضا فيها أهرام بس ليست من حجارة ولكن من نفوس وقامات روحية هرم بنسميه المعلمين اللي علموا العالم كله وهرم بنسميه الشهداء اللي بشهادتهم وصلت نهاية سيرتهم في كل العالم زي ما بنشوف في القارورة بتاعة دير ماريمينا اللي وجدت في أماكن كثيرة في العالم وأيضا رهبان ونساك عاشوا الحياة حياة الصلاة الدائمة وعاشوا الحياة الرهبانية بكل ما تحويه من مبادئ وتقاليد وقيم ونموذج عظيم لحياتنا الأسبوع اللي فات زرنا وفد من الرهبنة الروسية الأرثوذكسية زارونا وكان من أول زيارة بعد استقبالهم في المطار جم هنا دير ماريمينا وكان مجموعة من الآباء في استقبالهم وهو الشخص المسؤول بمثابة رئيس أساقفة المسؤول عن الرهبنة روسيا فيها ألف دير ولما جم أديورتنا هنا انحنوا وقالوا احنا جايين عشان نتعلم من سير الاباء الاول سير الاباء انبا انطونيوس وانبا بولا وانبا مكاريوس وانبا بخوميوس سير الشهداء مثل الشهيد ماريمينا والشهيد ماريجرجس وعضوا ويانا حوالي ست سبعة ايام وهم في حالة انبهار زي ما بقول لكم روسيا فيها الف دير وفيها اكثر من مئة الف راهب أعداد كبيرة لكن جم للأصل هنا وجم تمتعوا بالحياة الروحية اللي موجودة في أديورتنا أنا عايز أكلمك النهاردة أن هذا القديس مرمينا وأنا عارف أن كلنا نعرف سيرته الجميلة لكن أهم ما في هذه السيرة البداية المبكرة هو بدأ حياته وارتباطه بالله في بداية مبكرة وطبعا زي ما انتم عارفين انه جه نتيجة لصلوات كثيرة كانت مرفوعة وعندما كانت تصم تصلي أمه كانت تسمع عبارة أمين وأمين كلمة نستخدمها في صلواتنا ونختم بها صلواتنا وهي نفس الحروف بتاعة مينا وأمين كلمة تقريبا موجودة في كل لغات العالم بمعنى ليكن أو لتستجب يا الله لهذه الصلاة مريمينا ابتدى بداية مبكرة وهو صغير السن ورضع الإيمان ورضع الحياة المسيحية في سن مبكر ودي أول رسالة بيقدمها لنا النهاردة اهتمامنا بأطفالنا ولادنا وبناتنا إنهم يرضعوا الإيمان زي ما بيرضعوا اللبن والأكل في صغرهم يرضعوا هذا الإيمان ويعيشوه ودي مسؤولية هو مرمينا الشهيد العظيم ده ده كان عمره حاجة وعشرين سنة كيف صار شهيدا عظيما في سن مبكرة كده عنده أساس قوي أساس قوي وكانت أسرته أسرة أمينة أسرة أمينة دي أول نقطة النقطة الثانية أن هذا القديس عاش حياة نسميها حياة المعية المعية جاية من كلمة مع وحياة المعية مع المسيح يعني من صغره كبر وهو يشعر في داخله ان المسيح معه يرافقه حتى ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا ايه لانك أنت معي فعاش هذا القديس في حياة المعية في رفقة المسيح في واحد بيعيش ويا المسيح كل ما يفتكر أو يفتكر المسيح في وقت الأزمات وفي واحد حياته نهار وليل في رفقة المسيح ولذلك كنيستنا من تدريبها الروحية بتعلمنا الأجبية تقول لي طب ما انا اصلي لوحدي اقول لك لا الاجبيه بتعلمك وبتزرع فيك حياه المعيه مع المسيح وبنصلي فيها بصلواتها كده باكر الثالثه السادسه الى اخر اليوم ثم نصف الليل لانها بتدرب الانسان من صغره على هذه الحياه المقدسه حياه المعيه ووجود المسيح في كل عمل ده في الدير لما بيجوا يعملوا الاكل اللي هياكلوه او يقدموه للضيوف بيعملوه بالصلاه طول ما هو واقف بيشتغل بيصلي عشان كده حتى لما بيجي ينام ساعات قليلة في الليل يقول مع عروس النشيد أنا نائمة وقلبي مستيقظ حتى القلب كأنه بيصلي مع كل نبضة ويقول يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ الحاجة الثالثة غير البداية المبكرة وغير المعية والمسيح أن القديس ماريمينا العجيبي عاش حياة الإيمان وحياة العناية الإلهية يعني كان شعوره الداخلي أن لديه إيمان لا يهتز حتى وإن تعرض للاستشهاد وهو في سن مبكرة جدا إيمانه لا يهتز وإن عين الله عليه من أول السنة إلى آخرها وهذه العناية الإلهية تعطي الإنسان نوع من حياة السلام والهدوء يا بخت اللي فينا عنده هذا الإحساس باستمرار إنه عين الله عليك حارسة وعين الله عليك مظللة وعين الله عليك مشفقة والعين العناية الإلهية الله يعتني بك مش لوحدك ده بيعتني بالطبيعة كلها بيعتني بالشمس وبالهواء وبالمية وبالأرض وبالزرع فعناية الله الكبيرة لنا كل يوم هي اللي بتخلي الواحد يعيش دايما في حياة الشكر واشكرك يا رب لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة العناية الإلهية أحيانا الإنسان يقعد في دماغه ويقعد يحسبها ويجيبها بالطول وبالعرض وبالورب وما تجيش وياه في حين أن العناية الإلهية تجعل الإنسان في حالة سلام وحالة طمأنينة هكذا القديس مريمينا حتى يوم استشهاده كان مطمئنا تماما تماما تفتكروا مريمينا كان عارف ان سيرته هتعيش كل القرون دي هو كان امين في حياته ولكن لهذه الامانه الله جعل سيرته تمتد كرائحه ذكيه عبر الزمن وبعد ما بنوصل للقرن العشرين نشوف القديس مريمينا صديق للبابا كيرلس وفرق الصداقة ما بينهم 17 قرن من الزمان صور اتنين اصحاب ده دايما الواحد لما يجي يصاحب حد يقول له خد حد في سنك اكبر منك سنة اصغر منك سنة لكن هذه الصداقة الروحية جعلت صداقة بين البابا كيرلس في القرن العشرين وماري مينا في القرن الثالث الرابع ايه الصداقة الروحية دي ايه العمل القوي ده وهذه الصورة قابلة للتكرار فيمكن ان تكون صديقا للسمائيين طب ازاي ازاي الواحد يكون صديق للسمائيين هقول لك على الكلمة اللي تفتح لك صداقة السماء هذه الكلمة هي الحياة الأمينة أن عشت أيها الحبيب حياة أمينة تستطيع أن تصير صديقا للسمائيين للشهداء والقديسين والشهيدات وأمنا العذراء مريم ومارمينا وعد بقى ومش هتخلص عد الحياة الأمينة ولذلك يا إخوتي عندما نحتفل بعيد استشهاد مريمينا حبيبنا لازم كل واحد فينا يسأل نفسه سؤال هل حياتك أمينة؟ في آخر سفر في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا نقرأ الكلمة اللي بتقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة مرمينا انت الآية دي انت كنت امين الى الموت ولذلك اخذت اكليل الحياة ورائحة الحياة الزكية اللي بنتمتع بيها لغاية النهاردة لغاية النهاردة بنتمتع بسيرة مريمينا يا فات عليها كم سنة اكتر من 1700 سنة وسيرته عايشة وحياته موجودة وبنسمي ولادنا عليه وكنايسنا عليه وبنشعر انه رفيق روحي لنا جميعا السبب الحياة الامينة عايز اقول لك حياتك الامينة في روحياتك فانت جسد وروح بنهتم بالجسد بالغذاء بالدواء بالعلاج بالرياضة بالراحة طب وهل اهتمامك بحياتك الروحية قائم واخد بالك منه ولا الدنيا واخداك الأمانة في روحياتك تبدأ بكلمة التوبة عندما تكون إنسانا تائبا وتعيش هذه التوبة أنت إنسان أمين على روحياتك يعلمنا الكتاب يا إخوتي أنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه شيل كلمة إنسان وحط اسمك ماذا ينتفع لو ربح العالم كله وخسر نفسه إذا التوبة هي كيف تكسب نفسك إزاي تربحها وهذه هي صورة الأمانة في الروح توجد أيضا الأمانة في الأسرة طبعا احنا لما بنيجي نمجد ونطوب مريمينا بنطوب وياه أسرته فكما نطوب الثمرة نطوب أيضا الشجرة التي أعطتنا هذه الثمرة صحيح مريمينا هو اللي اسمه لامع ومعروف ومشهور لكن ما ننساش أسرته توجد أمانة داخل الأسرة سواء الأسرة الصغيرة أو الأسرة الكبيرة العائلة يا ترى أنت أمين في أسرتك الأسرة المحدودة زوج وزوجة وابن وابنة اثنين ثلاثة كيف ما يكون العدد هل أنت أمين على هذه الأسرة أنت وأنتي والكبار والصغيرين في أمانة في حياة الأسرة ولا الأسرة دهيت كل واحد في حتة وكل واحد بفكرة وكل واحد برأي يا ترى إيه ولذلك حياة الأسرة تحتاج دائما أن يعيش فيها الإنسان في التزام دي مسؤولية عندما صرت زوجا أو زوجة أو ابن أو ابنة صار عليك مسؤولية مسؤولية في البيت يا ترى انت في مسؤوليتك دهيت وعيها كويس وامين عليها امين على حياة البيت كله امين من كل ناحية امين في تربية ولادكم وبناتكم امين ما هدي وزنة وفي يوم من الايام هتقدمها للمسيح ماذا ستقول عن هذه الوزنة فالحياة الامينة داخل البيت بنشوف بيوت كتيرة الله يباركها كلها بيوت بسيطة جدا ولكن تمتاز بالأمانة أنا فاكر مرة كان في أسرة ما عندهاش حاجة خالص نهائية فجت كده مجموعة خدام حبوا يخدموا المناطق الفقيرة قوي فدخلوا البيت ده اللي اسمه بيت يعني بين قوسين ولقوا سيدة قاعدة على الأرض فسألوها ازيك يا فلانة عاملة ايه جايين عشان نساعدك عندك ثلاجة فترد هذه السيدة الفقيرة وتقول لهم رد غريب قوي تقول لهم جوزي هيجيب لي ثلاجة طيب عندك بوتاجاز جوزي هيجيب بوتاجاز طب عندك سرير جوزي هيجيب سرير فضلت على هذه الإجابة فسألوها جوزها ده بيشتغل إيه يعني طلع بيشتغل فاعل على باب الله بيشتغل بإيده يوم بيوم وإمكانياته ضعيفة جدا ولكن أمانة هذه السيدة في الإجابة وهي إجابة بسيطة خالص جعلت أو حركت قلوب هؤلاء مجموعة الخدام وجابوا كل حاجة في البيت وخلوا البيت حلو قوي عايز اقول لك حتى في الإجابة البسيطة في الإجابة السهلة بتحترم غيبة جوزها وبتحترم إمكانياته وبتحترم وضعيتها وعايزك تعرف إن هما الاتنين لم ينالوا أي شكل من أشكال التعليم آه حياة الالتزام هي صورة الحياة الأمينة في الأسرة صورة ثالثة من صور الأمانة ليست في الروح فقط بالتوبة وليست في الأسرة بالالتزام ولكن أيضا في الدراسة والخدمة الدراسة والخدمة بتاعتنا هذه الحياة الأمينة تحتاج من الإنسان الاجتهاد مش الرخاوة الاجتهاد الشخص اللي بيدرس أو بيخدم ودول وزنتين بأي صورة يحتاج أن يكون مجتهدا مسحنا ما يعجبوش الحكاية اللي هي نص نص وربع ربع دي ما تعجبش المسيح ده المسيح يحب ان عمله يكون كاملا تماما يعني يحبك ايها الدارس سواء طالب او طالبة ان يكون نجاحك نجاح متقدم او متميز هو في يوم قال ان الارض تجيب 30 بس ما سكتش ده قال 60 وبتجيب 100 عشان الارض اللي بتجيب 30 تتطلع في يوم من الايام انها تعطي ثمر المئة الكناس والمسيح على الصليب قال قد اقبل كمل المسيح يعطينا درسا في الحياة الامينة من خلال الاجتهاد متأسف في الكلمة اللي هقولها الدلع ما ينفعش لا في الدراسة ولا في الخدمة إذا ما كانش الواحد ياخدها جد ومن أول يوم في خدمته في دراسته خدمته صغيرة أو كبيرة دراسته في البداية ولا في النهاية عايزة شخص يصير مجتهدا أيها الحبيب أروم أن تكون ناجحا في كل شيء تكون ناجحا وصحيحا جاية من الصحة الروحية في كل شيء حياتك الأمينة في دراسة وكل ولادنا وبناتنا في مدارس أو كليات محتاجة الإنسان يكون مجتهد وحياتنا الأمينة أيضا في خدمتنا لو أنت بتخدم في مكان صغير أو مكان كبير في قرية أو مدينة باسم لامع ولا اسم مش معروف اعرف أن الاجتهاد هو صورة الأمانة اللي قال عليها المسيح كن أمينا إلى الموت أما العبارة الأخيرة أو الصورة الأخيرة للأمانة فهي الأمانة الصورة الأمينة أو الحياة الأمينة مع الآخرين مع المجتمع اللي بنعيشه مع كل الناس اللي بتقابل وياهم في كل مناسبة صورة الأمانة هي المحبة أحبوا بعضكم بعضا والإنسان المسيحي وضع في العالم لكي ما يكون نبع الحب لكل أحد فإذا لم يوجد في داخلك حب كأنك أنكرت المسيح كأنك تركت المسيح الحب في قلبك قد إيه ده بولس الرسول بيقول لنا عبارة جميلة قوي محبة الله انسكبت في قلوبنا يعني زي كده بشبهها لنفسي زي واحد كده قلبه بيروح عند الصليب ويفتح قلبه قدام المسيح ويقول له يسوع املا قلبي من حبك ياخد شحنة الحب ويجي يوزعها على الناس محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا حياتك الأمينة تجعلك تحب كل إنسان ولم نسمع في سير الشهداء ولا القديسين إنهم في يوم قالوا كلمة ولا تصرفوا تصرف ضد مضطهديهم ما سمعناش خالص بل لآخر لحظة كانوا عشان يصلوا لهم سمعناش واحد مثلا بيدعي على اللي بيضطهدوا يجي لك ويجرى لك ما سمعناش دي ابدا ده احنا كنا نسمع قمة المحبة للمضطهدين قمة المحبة وده اللي كان بيخلي المضطهدين في حالة استغراب هو ايه ده اصل كل شهيد زي شهيدنا مريمينا يعلم أنه يقدم الحياة من أجل المسيح عطية غالية فحياتك الأمينة أنك تقدم الحب لكل أحد وتعلم نفسك أن قلبك يكون نبع الحب حتى لمن قال عن نفسه أنه عدو المسيح قال لنا كده أحبوا أعداءكم مش احنا اللي بنعملهم أعداء لا ده أحيانا الآخر يعمل نفسه عدو علي أحبه برضه هذه هي وصية المسيح إذا يا إخوتي القديس مرمينا في هذه الليلة التي نتشفع باستشهاده وبسيرته وبحياته وباسمه وبنعيش الآية كن أمينا إلى الموت ونقول له أيها الشهيد العظيم أنت عشت هذه الآية بكل كلمة عشت بأمانتك إلى الموت ولذلك صار لك إكليل الحياة وصار كل العظمة اللي في العالم عن القديس مرمينا ده الناس من كتر محبتهم في مرمينا بعض البلاد تقول لك مرمينا من عندنا يعني ينسوا انه مصري وينسوا انه من الارض دي يقول لك ده من عندنا وهذا الشهيد العظيم بيقول لنا عن الحياة الأمينة الرسالة التي يقدمها لنا كلنا كل واحد في مجاله في خدمته في حياته في سنه في مسؤولياته أنت مسؤول على أن تكون حياتك حياة أمينة وهذه الحياة الأمينة هي التي تمجدك وتطوبك أمام المسيح اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم ها نحن في هذه الليلة ننظر إلى نهاية سيرتهم نهاية سيرة هذا القديس الشهيد العظيم ونتمثل بإيمانه وحياة الأمانة التي عاشها لكيما تكون قدوة لنا في كل يوم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد
Kristus er vår nasjon i årene, min til norsk i vår en god morgen.